عصر هذا الدين لم يتغيروا كانوا هداة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى عجائب الصالحين الذين تنزل الرحمة عند ذكرهم وتنتفع القلوب وتحيا بمجالستهم ومطالعة سيارهم والنظر في أحوالهم وأخبارهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أصلحنا كما أصلحت الصالحين يا رب العالمين مقام الصالحين مع الدين لا ينتهي الكلام عنه حفاظ الصالحين على دينهم لا ينتهي الكلام عنه وهذه لقطة من عند علقمة بن قيس تلميذ عبد الله بن مسعود علقمة بن قيس هذا كان من الربانيين أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره اللي بيسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويراه بنقول عنه صحابي واللي بيسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به بنقول عنه مخضرم أو مخضرم فعلقمة بن قيس كان ربانيا من أشهر تلامذة عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كده بيقولوا له إيه بيقولوا لعلقمة بن قيس ألا تخرج فتحدث الناس يعني إيه يعني تقعد بقى تعمل جلسة كده والناس تتلم حوالين منك بقى ألوف مؤلفة فقال لهم أخرج إلى الناس فيتبعون عقبي فيقولون هذا علقمة علقمة راح علقمة جه وناس جاية وناس رايحة معنى إيه خايف على نفسه من الشهرة هو كان مكتفي بحلقة التلاميذ اللي بيقعد لهم كده يربيهم ويعلمهم مش عايز شهرة واسعة فخايف على دينه من الشهرة فقاموا قالوا له أفلا تدخل على السلطان فتنتفع طيب الأمراء الناس كتير بتروح للأمراء وتقعد عندها ما تروح يمكن يصيبك من الحظ جانب أو من الخير جانب فقال لهم إني لا أصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من ديني مثله إني لا أصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من ديني مثله لو رحت للأمراء وادوني ومنحوني هم هيدوني كده هو عشان جمال عينيا ولا سواد عينيا ده هيدوني دلوقتي اللي هيدوه باليمين هياخدوه بالشمال بعد كده اللي هيدوه واحد واحد هياخدوه عشرة عشرة بعد كده بس هياخدوه من ايه من ديني فتوى يمين فتوى شمال غمض عينك اسكت ما تقولش إني لا أصيب من دنياهم شيئا لا, لا لن آخذ منهم شيئا إلا وسيصيبون من ديني مثله هياخدوا تالت ومتلت من ديني والعياذ بالله عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن على أبواب السلطان إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل يعني ايه مبارك الإبل ما هو الجمل لما بيبرك المكان بتاعه بقى بيستوطن فيه وبيقعد ومكان كبير وبيبقى فيه لزوم وثبوت يعني الفتن على أبواب السلاطين اللي يتزلف إليهم الفتن بتبلعه إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله مش معنى كده ان احنا مش هنروح للسلاطين ونأمرهم لا هنروح للسلاطين ونقول بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم لكن مش هنروح عشان نجامل أو نداهن أو نطلب الدنيا في واحد من الصالحين كان وزير عدل صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب ورع لدرجة أنه كان يوميا بيطعم خمسة آلاف إنسان ده غير العبادة بتاعته كان بيطعم كل يوم كرا للمساكين الكر مكيال من الدقيق يطعم خمسة ألاف إنسان جاله وكيل أعماله مرة الشخصية اللي أنا بقول عليها ده جاله وكيل أعماله قال له والله الأسعار غلت والحالة اشتدت فأنا رأيي بدل ما نطعم الناس كر 5000 يعني نخليه نص كر علشان الظروف صعبة فقال له هذا الرجل الصالح أنت شيطان أنت شيطان يوم يحتاج الناس وتشتد المؤونة وتغلى وتغلى وتغلو وترتفع الأسعار تأتيني فتقول نجعله نصف كر أفلا قلت كرين اصرف كل يوم كرين إلى الناس حتى ترتفع هذه الشدة كان جاي يقول له بدل ما نطعم 5000 نطعم اتنين ونص لحد الأزمة ما تعدي قال له ده احنا كنا في حالة الرخاء بنطعم خمسة نيجي في الشدة نطعم اتنين ونص اطعم 10000 الشخصية دي اسمه آه، معاوية ابن عبيد الله ابن يسار أبو عبيد الله الأشعري ظل يخدم الدولة العباسية فترة طويلة ضيع عمره في خدمتهم مع إن هو كان عنده دينه وما زال محتفظ بيه وعمل الخير هو كان بيعمله لكن جه في الآخر وندم على أيامه قال أنا أيام كتير راحت من حياتي علشان أظبط المسألة لسعادة الأمير وسعادة الوزير فراح معظم عمري لتظبيط حياة هؤلاء الناس فبيقول إيه لله دهر أضعنا فيه أنفسنا بالجهل لو أنه بعد النهى عادا أفسدت ديني بإصلاح خلافتهم وكان إصلاحها للدين إفسادا ما قربوا أحدا إلا ونيتهم أن يعقبوا قربه بالغدر إبعادا بيقول ايه ضيعت عمري وضيعت نفسي بالجهل مني يا ريتني بعد ما فقت يرجع العمر عشان اصلح فيه انا افسدت ديني مقابل تظبيط الامور لسعاده الملك والرئيس وفلان وعلان وكان اصلاحني للدنيا بتاعتهم هو فساد للدين بتاعي ولم يقربوا احدا منهم الا وهم يريدون ان ياخذوا خيره ثم يرمونه بعد ذلك زي ما بيقولوا يكلكم لحم ويرم ياخدكم لحم ويرمكم عظم والعياذ بالله للصالحين القانتين عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيبوا انظر إلى هؤلاء الصالحين وهم يربون من يحمل الدين الإمام الأعمش سليمان بن مهران كان إمام زمانه كان إمام زمانه كان بيجلس كده في المسجد في الكوفة يلم الأولاد الغلمان اللي عنده سبع سنين ثمان سنين في المسجد يوميا ويقعد يعلمهم الفقه والتفسير والقرآن والحديث والدين الله إمام المسلمين إمام المسلمين قاعد كده طب يعني تلميذ من تلامذتك معيد ولا أي حد كده لسه مبتدئ وانت خليك للكبار واستقبال الوفود الناس اللي جايه لك تقول ايه امام المسلمين قاعد في وسط شويه عيال فقال ابو بكر بن عياش اللي هو شعبه زميل حفص اللي خد القوا- القراءه عن عاصم بيقول فقال له رجل انت امام المسلمين وهؤلاء الغلمان حولك سيب التعليم الصغيرين لغيرك فقال له ويحك اسكت إن هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك العيال الصغيرين ده هم هم اللي يحفظوا الدين شوف الصالحين كانوا بيدوروا على الأولاد الصغيرين اللي هيشيلوا الدين ويحملوه بعد كده إنما احنا سيبناهم لإيه سيبناهم للقط والفار توم أند جيري سيبناهم لسابق ولاحق سيبناهم لإيه لبيضة سبايدر مان ولا باتمان ولا ده حاجات زمانها راحت أنا ما أعرفش الحاجات دي أولادنا خلاص اتمسح مخهم في ال station ولا اسمها البلاي ستيشن والحاجات اللي اتمسح مخهم فين اللي عاي- والله ما يعرفوا أحكام الطهارة طب والله العظيم انا عايز معظم اللي قاعدين دلوقتي معظم الناس اللي بتسمع يسالوا اولادهم شروط صحه الصلاه ايه اذا كان الابهات مش عارفين الاولاد هيعرفوها فربنا يسترنا الصالحون كان عينيهم على الصغيرين على الصغيرين قال له اسكت انا اقعد مع دهم بنفسي لان دي الارض اللي هتحمل بعد كده الدين هؤلاء يحفظون عليك دينك الناس في اوروبا دلوقتي بتعمل ايه بيقعدوا اساتذه دكاتره مع الاولاد اللي في الحضانه والابتدائي اللي لقوه متميز في الكيمياء يعملوا له دوره كيمياء في الفيزياء دوره فيزياء مش عارف في ايه دوره ايه واحنا عندنا اولادنا بنكتشف فيهم ايه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كالصالحين نحافظ على ديننا بتعليم أبنائنا انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سيدنا معاوية حب أن هو يولي ابنه يزيد بعد منه خليفة آه، قال لعمرو بن العاص روح لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر صحابي كبير وكان من حق الناس بالخلافة عبد الله بن عمر وسيدنا عمر رفض يحطه في الستة اللي يبقوا من بعد منه ويمسكوا البلد سيدنا عمر رفض قال كفاية من آل الخطاب واحد كفاية أنا كمان عيالي هيمسكوا بعد مني وتعلى أمة الإسلام برقبتهم فالمهم عبد الله بن عمر في زمن معاوية كان ع- معاوية رضي الله تعالى عنه عايز يشوف يا ترى هو ليه نفسه في الخلافة ولا إيه هيقطع المشروع على يزيد ولا إيه فبعت عمرو بن العاص قال له شوف لنا مين عبد الله بن عمر نظامه ايه كده فراح آه، عمرو قال له يا ابن عمر انت افضل المسلمين وانت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الاسلام افلا تخرج حتى يبايعك الناس ما تطلع كده ت- تدعو لنفسك تبقى خليفه كده فانت صاحب رسول الله وابن امير المؤمنين وانت حق الناس بهذا الامر فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن العاص قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول يعني انت جاي لي بتفويض من امه الاسلام كلها بصموا بالعشره ان انا ابقى الخليفه وطالب ابقى الخليفه قال له نعم إلا نفر يسير يعني في ناس برضه مش عايزاك لكن الكتير عايزك فقال له ابن عمر لو لم يبق إلا ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لي في الخلافة حاجة لو باقي ثلاثة قالوا مش عايزينه مانيش عايزها يعني عايز يبرأ ذمته خالص للآخر فعلم أن عبد الله بن عمر لا يرغب في الخلافة ولا يريد قتالا فالمهم عمرو بن العاص قال له إيه قال له هل لك إلى أن تبايع من قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه طالما أنت مش عايزها إيه رأيك تبايع اللي عايزها ونكتب لك ويكتب لك من الأرض والأموال ما لا تحتاج أنت ولا أبناؤك من بعده تروح تبايع طالما انت مش رايدها الخلافة بايع اللي رايدها وهيعمل لك أراضي وأموال تغنيك وتغني ولادك من بعدك ليوم الدين الكلمة دي ما عدتش بالسهل على سيدنا عبد الله بن عمر انت عايزني اروح ابايعه عشان يكتب لي ويكتب لعيالي فقال لعم- لعمرو بن العاص اف لك اخرج من عندي ثم لا تدخل علي ويحك ان ديني ليس بديناركم ولا بدرهمكم ان ديني ليس بديناركم بديناركم ولا بدرهمكم واني ارجو ان اخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقيه ان ديني عندي اذا لرخيص لو اني اعطيتكم البيعه لتعطوني المال فلما ورده أن يزيد قد تولى الخلافة فبايع عبد الله بن عمرو وقاء ابن عمر وقال إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا الحفاظ على الدين يحتاج إلى قوم ينتبهون ويهتمون بدينهم انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا أتاه الخصمان يختصمان عنده في القضية اتنين جايين يقولوا بنحكمك يا أمير المؤمنين بينا كان يقول إيه اللهم أعني عليهما فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني كل واحد منهم جاي وقصده إن أنا أحكم له مش قصده إن أنا أحكم بالحق أعني عليهما فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني زي الجلسات العرفية بنسمع إن فيها ناس بتجيب واحد من الحكام وناس بتجيب واحد من الحكام هل غرض الناس دول لما جابوا واحد يبقى حكم عنهم ودول حكم عنهم يوصلوا للحق حتى لو كان الحق عليهم لا ده بيقول لك هات فلان ده اهو يقدر يجيب القضية عليهم هم هم عارفين انهم ظلمة يدوروا على واحد من اللي بيحكموا بالظلم في العادات العرفية علشان يحكم لهم بتبيع دينك على ايه سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لأي اتنين جايين يطلبوا ان هو يفصل بينهم في خصومة اللهم أعني عليهما فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني حافظ على دينك حتى من الكلمة سيدنا سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد كان بينهم كلام كلام كده أي اتنين مصارين البطن بتتعارك مع بعضها خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص كان بينهم كلام في مسألة في الدنيا فقام واحد من الناس قال بس اروح لهم بقى فرصتي ان انا افسد بينهم يعني انت لما يكون اتنين متعاركين واحد يروح لطرف يقول له فلان بيقول عليك كذا شفت بيقول عليك ايه تاني يقول له هو كده طب انا هوريك هعمل لك فيه ايه ويروح للتاني ده انا كنت عند فلان وبيقول عليك كذا النمام بقى فواحد راح عشان يوقع بن سعد ابن ابي وقاص وخالد بن الوليد فلما ذهب الرجل الفتان يقع في خالد عند سعد راح لسعد يقول له خالد بيقول عليك كذا فقال له سعد ما عندك ما تتكلمش إن ما بيني وبين خالد لم يبلغ ديننا آه إحنا بيننا وبين بعض خلاف في الدنيا لكن تيجي لحد الدين واسمح لك إنك تغتابه عندي أو تنم عليه عندي لن يكون دي الناس كانت بتحافظ على دينها واحد آه، من الصالحين اسمه شرحبيل ابن الصمت وده كان أحد قادة القادسية ده كان بيعتزل الناس ما كانش حد يشوفه الا هو رايح للجهاد او رايح لصلاه الجماعه او رايح لصلاه الجنازه ما عدا كده كان في بيته ما بيطلعش يقعد مع الناس فقيل له ما يحملك على ان تعتزل الناس انت بعيد عنهم ليه قال اني اخشى ان اسلب ديني ولا اشعر كتر القعاد مع الناس غيبه ونميمه ورغي وقيل وقال والعياذ بالله ديني يتخذ مني في قعده غيبه اخاف ان يسلب ديني ولا اشعر اللهم انت اصلحت الصالحين فاصلحنا كما اصلحتهم وانت رزقتهم ان عملوا بطاعتك فارزقنا ان نعمل بطاعتك كما عملوا حتى ترضى عنا كما رضيت عنهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم للصالحين القانتين عجائب